السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدًا سيد المرسلين والنبيين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله احبتي في الله انني اشتهي والله واتمنى وارجو واسال الله ان يحيينا حياه طيبه ما نفسكش في حياه زي كده ان تبقى الحياه طيبه طيبه طيبه طيبه كما قال الله قال رسول الله عشان بعض الناس بس يقول طيبه ازاي بقى والهموم والمشاكل وهي الدنيا كده اقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له سبحان الله العظيم يبقى الموضوع خلصان بدون اي تردد ان الحياة طيبة حتى ولو كان مريض تبقى حياته طيبة حتى ولو كان مش متزوج او مش متزوجة او ما عندوش اولاد او فلوسه مقدرة على قده الدخل على قده او او الى اخره هي حياة طيبة حياة طيبة لو مش لاقي ياكل حياة طيبة طيبة لانه راضي بالله وراضي بدين الاسلام وراضي بالشريعه ده اللي احنا بنحاول نعمله في ذوق ثمرات ان تذوق ثمره لا اله الا الله وجمال وجلال وعظمه التوحيد وان تذوق ثمره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاتباع والاقتداء والحب والتفاني في السير خلفه أن تذوق ثمرة الوضوء ولذة الوضوء أن تذوق ثمرة الصلاة وما أدراك ما الصلاة الصلاة هي العبادة التي شرعها الله لتليق بالمسلم كأن الصلاة دي متفصلة عليه على قده لا وسط بهواه ولا ضيقه مضايقه وانما صلاه متفصله لسعاده المسلم عشان كده تلاقي الصلاه مقتضى الفطره سبحان الله العظيم لما تسجد وتحط راسك في الارض تلاقي واحد ما كانش يعرف اي حاجه عن جميع الاديان يقول لك ايه ده نقول له ده السجود يقول سبحان الله انا احيانا لما ببقى تعبان ما ارتاحش الا في الوضع ده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم انك تجد انسان شاف المسلمين وهم واقفين صف وحاطين ايديهم على صدرهم وعينيهم الى محل السجود يقول إيه بيعملوا ايه دول يقولوا دي صلاه المسلمين يقول اول ما شفت المنظر المهيب ده دخل قلبي هي دي موافقة الفطرة لو ان انسان فطرة تتلوث وشاف الصلاة يقول اه فعلا هو ده الحق هو ده ما يأمرش بيه ولا يشرعه الا ربنا اللي خلق الانسان ده لما تسمع بقى لما يفهم بقى ونيجي نكلمك بقى عن الصلاة انت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل آمين لما نفهم حد معنى الآيات دي الحمد وإياك نعبد وإهدنا يقول الله هذا أقصى ما يتمناه بشر في مناجاة الله هو ده الكلام اللي الإنسان نفسه يقوله نداء الضمير واجب الروح غذاء القلب حاجة النفس الصلاة عشان كده اللي ما بيصليش ده ميت مش حي اللي ما حسش بالصلاة يبقى ما حسش بحاجة حلوة في حياته اللي ما دقش طعم الصلاة يا حرمانه الصلاة الصلاة آه الصلوات الخمس بأوقاتها وركعاتها وجبات روحية حقن حقن حقن ايه حقن رو- للروح شرعها الخلاق العظيم الخلاق العليم الخلاق البديع بديع السماوات والارض الله الذي ليس هو طبيب النفوس فحسب بل وهو خالقها والعليم بمصالحها والمدبر لامورها والخبير بحاجاتها واحوالها صانعها لذلك الصلاه كان سيدنا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال يقولوا لك ضعيف يا عم مش ضعيف اسكت أرحنا بها يا بلال كان يقول ايه وجعل قرة عيني في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يحب الصلاه ولذلك تلاقيه صلي عليه صلى الله عليه وسلم اذا كان في وقت طويل بين فرضين يملاه صلاه فلما كان بين العشاء والفجر وقت طويل ملأه بقيام الليل لما كان بين الفجر والظهر وقت طويل ملأه بصلاة الضحى صلى الله عليه وسلم بس القضية في العلم بأسرار الصلاة أن يتحرى الإنسان في الصلاة مواقع نزول البركات والرحمات أن يفهم سر القيام القنوت والركوع والسجود الرفع من الركوع والج- والجلسة بين السجدتين انه يفهم آه بعض العلماء له فصل اسمه سر ومواضع الجوارح في الصلاة سر الإيدين في الركوع وهم مع الصدر وسر الإيدين وهو أستغفر الله سر الإيدين وهم في القيام على الصدر وسر الإيدين وهم في الركوع على الركبتين وسر الإيدين وهم في السجود على الأرض وسر الإيدين وهم في الجلسة بين السجدتين على الفخذين وسر الإيدين عند الرفع من الركوع وهم بالجنبين شوف بقى الايدين بيعبدوا ربنا فوضعهم كده غير وضعهم كده غير وضعهم في الارض غير وضعهم على الفخذين في كل حته من دول الايدين بتعبد ربنا الاصابع دي بتبقى مضمومه كده في السجود وهي على الارض بتبقى مفروده كده وهي قبضه على الركبتين في الركوع بتبقى مضمومه كده وهي على الصدر فوق بعضها بتبقى مفروده هي كده وهي في الجنبين كل وضع من الاوضاع دي سر من اسرار عباده اليدين الايدين بيعبدوا ربنا لما الايدين يعبدوا ربنا صح الايدين دول يبقى فيهم بركه تفهم بقى ايه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها في تكرر هذه الصلوات على مدار الليل والنهار ليس في صلاة الفريضة اللي هم 17 ركعة بس ولا في الرواتب مع الفرائض مع قيام الليل اللي هي أربعين ركعة لا ده في بعد كده التنفل المطلق طب أنا هقول لك سر هقول لك سر خطير أول ما فرضت الصلاة فرضت كم خمسين صلاه في اليوم والليلة لو افترضنا جدلا ان الصلاة لم تخفف لخمسة كانت الفريضة كام خمسين صلاة في اليوم والليلة خمسين اليوم اربعة وعشرين ساعة خمسين على اربعة وعشرين يبقى صلاة كل اقل من نصف ساعة هيبقى كل سبعة وعشرين دقيقة صلاة كل ستة وعشرين دقيقة صلاة كل 25 دقيقة في صلاة تخيل بقى تتوضى وتدخل تصلي تخرج ترجع تتوضى وتصلي وتخرج وترجع تصلي كل خمس كل نص ساعة 50 صلاة لكن من رحمة ربنا انه خففها وخلاها خمس صلوات واثبت الاجر عنده خمسة في عشرة بخمسين برضه الأجر بخمسين لا يبدل القول لديه لكن تفهم من معناها أن الله يريدك دائما مصلي في تكرر هذه الصلوات على مدار الليل والنهار حكمة بالغة تغذية صالحة كاملة للنفوس وقاية للانسان من الغفله عن الله واستحواذ الماديه عليه يقول شيخ الاسلام في حكمه تكرار الصلوات وتعاقبها في كل ليله وسياسه الامم لا تتم الا بان يؤمر بتعهد النفس بعد كل برهة من الزمن هي دي قيادة الأمة سياسة الأمة سياسة النفس سياسة النفس إن يتعهد الإنسان نفسه كل دقيقة ها بتعملي إيه؟ لنفسه لنفسه بتفكري في ايه عشان كده كانت صلاة كل نص ساعة حتى يكون انتظار الصلاة واستعداده للصلاة قبل أن يفعلها من الصلاة مش الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في ساعة الإجابة يوم الجمعة قال آخر ساعة من النهار قال هذه ليست بساعة صلاة قال ألم تدري أن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة يبقى حياته كلها صلاة ليل ونهار في الصلاة فيتحقق استيعاب أكثر الأقوال ولذلك بيقول ايه وقد جربنا ان النائم على عزيمه قيام الليل لا يتغلغل في النوم البهيمي وان المتوزع خاطره على ارتفاق دنيوي وله ولع بالمحافظة على الصلاة لا يكون كالغافل عن ذلك مهم قوي جدا الحتة دي ان في فرق بين اللي بينام وهو عنده عزيمة على قيام الليل ما يغوطش في النوم عشان كده ربنا قال ايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى كان كلما تقلب في فراشه قال لا اله الا الله وقد جربنا ان النائم على عزيمه قيام الليل لا يتغلغل في النوم البهيمي وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل سر قضية خطيرة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه وقال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم رجل عنده امرأة حسنة وفراش حسن فقام من الليل يتملقني ويتلو آياتي يقول الله لملائكة ملائكة انظروا هذا عبدي عنده فراش حسن وامرأة حسنة وقام يتملقني ويتلو آياتي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له الصلاة يعني أنا عايزك بس تلاحظ إيه استيعاب الصلاة لأوقات الليل والنهار ولاحظ معاها تدرج المصلي من القيام ثم الخضوع بالانحناء يستفتح الصلاة بالقيام ثم يثني بالركوع ثم بالسجود خضوع طبيعي سبحان الله العظيم شيء طبيعي كده لا يخر ساجدا من ركوع يعني ما يبقاش راكع ويروح نازل لا بل يقف وقفة قصيرة الرسول لما علم المسيء صلاة قال له ايه ثم ارفع حتى تستوي رافعا ثم ينحني للسجود ليكون أبلغ في الخشوع أوقع في النفس وأدل على الذل لا لا مش كده بس انا عايزك بس يعني ايه اللي انا اقوله ما يفوتش ويتنسي لا لا لا خليك معايا خلي ركز معايا ركز معايا يعني احنا قلنا ايه التدرج في ان الصلاه مستوعبه اليوم والليله كلهم حتى وهو نايم مشغول بالصلاه حتى وهو في الشغل في النهار مشغول بالصلاه الظهر امتى مشغول بالصلاه واللي مشغول بالصلاه ده ما ينامش زي نوم الناس التانية يشتغل زي شغل الناس التانية انه يبقى غافل وناسي الموضوع مش في دماغه لا الموضوع في دماغه وشغله ومشغله بصفه مستمره كمان نمره اتنين شوف تدرج في حركات المصلي انه واقف وبعدين راكع وبعدين رفع وبعدين ساجد وبعدين جلس وبعدين وقف شوف كمان شوف كمان تدرج في في في الذكر واقف بيقرا القران ثم ساجد يقول سبحان ربي العظيم راكع يقول سبحان ربي العظيم يتدرج في التعظيم والتمجيد سبحان ربي العظيم وبعدين سمع الله وبعدين سبحان ربي الأعلى وبعدين رب اغفر لي لا وسبحان ربي الأعلى تاني وبعدين الله أكبر فصل كل حركة افهم صلاة بقى افهم صلاة عشان تصلي عشان تصليها صح عشان تقبل صح يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى فإذا بلغ الغاية في الخضوع والتذلل ووضع أشرف أعضائه الجبهة على أذل شيء في الوجود الأرض التي هي موطئ الأقدام ومضرب المثل في الذلة والهوان هتف بأعظم كلمة يعلن بها عظمة الله وعلوه سبحان يعني أنزه ربي عن كل نقص وأصفه بكل كمال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وهنا تتفق روعة الهيئة والمكان مع روعة البيان والإعلان روعة الهيئة هيئة السجود والمكان الارض والبيان سبحان ربي الاعلى ويفصل بين السجدتين بجلسه خلاص بجلسه جلسه خفيفه يعمل بعدها ايه بعد ما سجد وجلس سجد واعلن يقوم يقعد وبعدين يسجد تاني ايه السر عشان تذوق تاتي في اللقاء القادم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله